الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في المراجعة الكبيرة من أول بقرة إلى سورة الأنعام ووصلنا إلى الوجه رقم سبعة من الآية 38 إلى الآية 48 من سورة البقرة إلى الآية 38 إلى الآية 48 نفتح المصاحف ونتعرف على ضيفنا في الاستوديو معانا الشيخ عيد أحمد أهلا بيك شهيد اهلا وسهلا بك.
منور يا شيخ عيد وضيفنا الثاني أبو طلحة أهلا بيك شيخ أبو طلحة السلام عليكم الله يحفظك الله الله يعزك يحفظك.
شيخ، الله يحفظك شيخ.
آه، طبعا معانا ورد تاني ورد الأطفال وهو آه، سورة الكافرون ده بعد ما نخلص إن شاء الله ورد اليوم من سورة البقرة هنبدأ كما تعو- تعودنا مع حضراتكم آه، بالقراءة بشكل مصحف المعلم وضيوف في الاستوديو هيرددوا خلفي وبعد كده نسمع لضيوفنا وبعد كده نستقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى على ورد اليوم إما من سورة البقرة الوجه رقم 7 من الآية 38 إلى الآية 48 أو ورد الأطفال ومن هم لا يستطيعون القراءة من سورة البقرة آه، سورة الكافرون نبدأ إن شاء الله آه، يزيد شيخ إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله فيكم احنا اتفقنا احنا نعلق على آية آية ونبين الأخطاء اللي بيقع فيها بعض إخواننا يعني احنا قلنا بلاش نقول إيه كل ونقول إيه قل طب ينفع نقول كلنا ما تنفع خالص قلنا كلنا لا القاف قاف والقاف المضمومة لا تبدل بكاف مضمومة يبقى نقول إيه قلنا طيب إيه من الأخطاء تاني احنا طبعا الغنن ضبط الغنن وضبط أزمنتها الآية مليئة بالغنن فمحتاجين ايه نضبط الغنن اقول ايه فإما ادي غنة يأتين ادي غنة يأتينكم ادي غنة يأتينكم مني هدى ادي غنة فمن ادي غنة اه كل دي غنن لازم نضبط الازمنه بتاعتها الغنه زمانها ثابت قدروا بعض العلماء أو قربوه إلى الحركتين لكن هو الأصل فيها التلقي بالمشافهة الأصل فيه التلقي بالمشافهة هو يزيد قليلا عن الحركتين لكن الضبط أو الضبط بتاعنا هو المشافهة طب ايه تاني الأخطاء اللي بيقع فيها بعض إخواننا آه اللهجة واحنا قلنا البقرة مليئة باللهجات اللي يقع فيها بعض إخواننا زي إيه ولاهم إيه ولاهم دي ولاهم يحزنون هي ولاهم ولا ولا هم ولا هم اه إخ- لو اختلست من بعض الحركات هخلي ولا وهم كلمة واحدة اسمها ايه ولاهم طب ده هم مفصولين يا شيخ اه خد بالك بالله عليك لان لو قلت ولاهم يبقى اخرتهم كلمة واحدة خلاص نكمل ان شاء الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جميل ناخد بالنا من الخطأ بيقع فيه بعض إخواننا برضو إذا نصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه والذين كفروا أم- احنا ما بنقولش ايه كفروا لا نبالغ كفروا ولا اقول كفروا لا دي تنفع ولا دي تنفع كفروا شوف انا بقولها ب... ب... ب... ب... بطبيعتي خالص من غير ما اعمل اي مجهود ولا تكلف آه وكذبوا باياتنا اولئك فين يا عم الهمزه انت كده ابدلتها بياء اولئك ايك لا ما تنفعش لابد من تحقيق الهمزه بس ما تعملهاش كده بقى اولئك لا لا لا لا تتعامل بعنف مع الحرف ولا تتعامل بتراخي يعني الحرف ما ينفعش ان أنا ابدله ولا اخليه قوي بشكل يتنافى مع صوته الطبيعي يبقى ايه اولئك اي اي مش اي اي كاني سهلتها او ابدلتها بياء تمام وكفايه الخطا دوت نكمل ان شاء الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون بارك الله فيكم وانتوا بتردوا ورانا ولا لا خدوا بالكم الترديد ده هيساعدنا كتير ناخد بالنا بقى من الاخطاء اللي بنسمعها في الايه الكريمه طبعا الاخطاء مش في الايه الاخطاء عند إخ- بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران واحنا بنصوب بنصوب الاخطاء عشان ما يقعوش فيها ان شاء الله آه الخطا انا بدات ليه بدات اذكره طبعا الايه موصوله لا وقف فيها الايات اللي فاتت دي كل ايه موصوله فيها لا وقف فيها يعني آه قلنا اهبطوا الايه لحد اخرها لا وقف آه والذين كفروا الآية الأخيرة لا وقف الآية اللي بعديها برضو يا بني إسرائيل لا وقف فيها تمام لكن أنا وقفت عشان لو واحد مننا نفسه هينقطع يقف ويبدأ منين بقى يبدأ من وأوفوا بعهدي أو أذكروا طب ليه بدأت بأذكروا أنا بدأت عشان همزة الوصل همزة الوصل في المصحف معلهاش رسم أو معلهاش دلالة على إنها آه، همزة مضمومة عند البدء اللي يبقى لازم نعرف حكم همزات الوصل في القرآن لازم أي حد يمسك المصحف يقرأ فيه لازم يبقى عارف أنا عندي كل همزات الوصل شكلها واحد في القرآن ألف عليه رأس صاد صغيرة كده طيب أ- أبدأ بيها إزاي لو الكلمة بدأت بيها هنا ده فعل اذكروا طيب الفعل ده التالت بتاعه مضموم ولا مش مضموم طب نشوفه كده همزة الوصل والذال والكاف يا التالت الكاف ايه مضمومة ومش بالافعال اللي هي بتبدأ بكسر اللي هي الش- ال- الشاذة عن القاعدة يبقى أبدأ بيها بإيه أو ما ينفعش أقول اذكروا يبقى أقول إيه اذكروا خلاص في خطأ عندنا منتشر جدا بين بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن إضافة ياء أوفي آه لا خدوا بالكم أنا مع أن عندي كسرة يبقى أقول إيه أوفي بعهدكم ما أقولش أوفي بعهدكم وإلا زدت في القرآن حرف يا شيخ خد بالك خد بالك يا أختي حرف زيادة في القرآن من يتحمل مسؤولية الزيادة والله ما في حد يتحمل مسؤولية زيادة ولا مش حرف بس أنا بقول زيادة صوت حتى لو صوت مش م... م- يعني يعني مش معروف زي الغنة اللي هي الزائدة في حروف المد مثلا يبقى ما ينفعش احنا نزيد في القرآن ولا ننقص من القرآن يبقى ايه اوفي بي اوفي بي ما اقولش اوفي بي خلاص يبقى ناخد بالنا مشاهدينا الكرام فارهبون ما فخمش في فاء الفاء مرققة في القرآن كله ما في فاء مفخمة خالص فا فا فر ايوه كده وما ينفعش اقول فارهبون ما تنفعش خالص يعني ما خليش الفاء تطغى على الراء بالترقيق ولا خلي الراء تطغى على الفاء بالتفخيم يبقى ايه فارهبون وقلنا الهيئه سهله جدا فارهبون تمام نكمل ان شاء الله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون بارك الله فيكم برضو الآية دي موصولة تمام إن ولا تشتروا عيد على إيه على ما قبلها طيب ناخد بالنا بقى من الأخطاء ديت بس بعد ما تصلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآمنوا بما أنزلت مصدقا آه خد بالك الدال عندي مشددة أما أجي أنطقها أنطقها إزاي على مرحلتين ساكن ومتحرك مصاد دي صاد دي طب الخطأ فين يا شيخ الخطأ عند من يقرأ بإبدال الدال الأولى بضاد مصاد دي الله طب ده أنا بسمعها دال في الآخر آه لأن حضرتك بتسمع وحضرتك بتسمعي إيه بنسمع آخر صوت الحرف في المشدد اسمع كده مصدقة سمعت دال لكن انا جبت الداله الاولى ايه ضاد ابدلت حرف القران خدوا بالكم طب اعمل ايه يا شيخ اه افصل تماما مخرج الصاد بعد ما انتهي من نطق الصاد وصفاتها وابتدي اخش على الدال منصاد صاد صاد صاد ما اقولش صاد وأعد- واعتمد على الدال المرققه اللي بعديها يبقى انا ابدلت ايه ابدلت حرف في القران مصدقا لما اسمعوا الخطأ ده وده منتشر جدا مصدقا لما معكم انا عملت ايه هقولها تاني وركزوا معايا مصدقا لما معكم اختلست حركة العين احسنت احسنت هو انا اسكنتها اصلا يعني ايه مش اختلست بس ده انا اسكنت قلت مع هي اصلا مع يبقى انا اخد بالي الحركات لازم تتم ولو ما تمتش الحركه تبقى معكم اه لا ده ده, ده امر خطير ده احنا محتاجين كمان نتم الحركات ايوه حركه الفتح لازم تاخد حقها ليها زمن اللي هو زمن ايه زمن الحركه هي حس اصلا الحركه دي اللي هي الفتحه بيقاس بيها المد اربع حركات وست حركات وخمس حركات عندما نقرا بالفاقات وثلاث حركات عندما نقرا بالفاقات لكن عندنا المفروض ان عندنا ايه عندنا حركه ليها ميزان وافكركم بكلام الامام الخقاني اه والله الامام الخقاني قال كلام جميل جدا من أ- اكثر من ألف سنه من اكثر من ألف سنه قال للحرف ميزان فلا تق طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان ده الإمام السخاوي الإمام الخخاني جا- قال إيه قال إيه طب صلوا على النبي هيجي دلوقتي إن شاء الله عليه الصلاة والسلام الإمام السخاوي قال للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان الإمام الخخاني قال زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر وزن الحرف المتحرك بوزن الحركة يعني أنا بقول قاف مفتوحة زمنها إيه زمن الفتحة سين مضمومة زمنها إيه من زمن السين زمن الضمة يبقى دخل في وزن الحرف إيه الحركة خدوا بالكم محتاجين نضبط المسائل دي كلها والله الأمر وصعب ولو سيبنا نفسنا للفطرة هنقرأ بشكل صحيح جدا لكن مشكلتنا ان احنا بنتكلف او بنسرع القراءة لا نسرع القراءة ولا نضغط على الحروف يبقى ايه اقول ايه معكم معكم معكم لا خد بالك كده انت ضيعت حركة كاملة في القرآن والحركة دي ممكن تقع في كلمة تغير معناها فناخد بالنا بالله عليكم آه ولا تشتروا لا تشتروا لا انا كل ايه هنطلع منها تفخيم وترقيق لازم تشتا ولا تشتا تشتى ايوه عشان راء وبعدين نخش على الراء تشتروا تشتروا نكمل بقى ان شاء الله جاهزين إن شاء الله ان شاء الله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اه جميل ناخد بالنا من الخطأ ده الباطل ايه الباطل دي با ما تنفعش يا اخي يعني الباء باء باء بدر ما اقولش بدر صح ولا ايه نعم.
ولا بقول بدر نعم بدر واحد اسمه بدر اه بدر اخونا بدر اخباره ايه لو قلت اخونا بدر اخباره ايه هتقول لي ايه يا شيخ اللي بتعمله ده صحيح ايه بنت حصل لك حاجه في لسانك طب ليه في القران يقول با الباء الباطل وخد بالك الطاء مكسوره صح الطاء المكسوره ضعيفه مش بقوه الطاء المفتوحه مش زي الشيطان يبقى ايه الباطي الباطل آه ولا تلبسوا الحق خدوا بالكم من الحق كمان اسمعوا الحق دي كده ولا تلبسوا الحق بالباطل ده خطأ ولا تلبسوا الحق بالباطل حق ايه ما تنفعش ولا تلبسوا الحق بال كل دي حقات كل دي كلمة الحق فيها اخطاء بنسمعها الحق ليه الحاء مش الحاء مفيش حاء في القرآن مفيش حاء في القرآن لكن في حاء حرف الحاء في القرآن كله حاء حي حو ما ينفعش اقول حا حي حو ما تنفعش خالص صح يا شيخ صح اي نعم صح يا نعم.
يا- يا ابا طلحه نعم، شكراً.
طيب بس كفايه الحق ديت في الايه ديت نكمل بعد كده ان شاء الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين طيب بارك الله فيكم هناخد بالنا بس من الرأيات اسمعوا كده ووقعوا ووقعوا ور وو وو وو في ناس تدلها واو يقول لك ايه ووقعوا لا يا اخي خد بالك لازم تمكن لمخرج الراء واركعوا واركعوا وخد بالك بقى من الراكعين بقى اوعى تكرر الراء ما اقولش واركعوا مع الراكعين طب ما انت جبت الراء الاولى كويس ليه الثانيه تعمل فيها كده واركعوا مع الراكعين مع الرا مش مع الر راح فين الراجل ده اه ما ينفعش كده انت بتكرر حروف في القرآن زائدة عن القرآن مش موجودة هل الراء مرسومة عندك راءات كده جنب بعضيها ولا وصل لك ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأها براءات زائدة كده لا لا لا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون ناخد بالنا في الآية ديت هقول بس خطأ واحد بس يعني بتعبني نفسيا لما بسمعه بسمعه بصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ينفع يا أخي تقول وأنتم تكلون الكتاب هو كتاب بيتاكل وأ... طب والله الخطأ ده منتشر جدا عارفين ليه اللي بيحصل ايه انا عندي التاء طب صلوا على النبي الاول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم التاء الثانيه تات التاء الساكنه يعني التاء الساكنه جه بعديها لام واللام والتاء مخرجهم قريب من بعضه قول كده التأل اه قول معايا أتأل التقل هتلاقي اللسان قريب قوي في منطقة قريبة فأنا هتعب نفسي وانتقل من مكان لمكان قريب منه وده في ثقل عليا لا طب ما أنا أخلي لساني يرجع ورا وصفات الكاف كلها نفس صفات التاء فأجيب كاف وما أجيبش كاف كاملة ده أنا بجيبها من حافة اللسان فأقول إيه تك وأنتم تكلون الكتاب ما ينفعش ياكلوا الكتاب الذين يتناولوا الكتاب يأكلونه حق تلاوته ما ينفع يا أخي خد بالك والله ده يعني تحريف إذا قصدت وإحنا عارفين إن حضرتك لا تقصد ولا حضرتك يا أختي لا تقصدي لكن ناخد بالنا إحنا بنعلمكم دلوقتي عشان إيه طب أعمل إيه محدش سألني أعمل إيه عشان أتلافى الخطأ ده أجيب التاء من طرف اللسان أقول إيه تات تات تات تات تات تات تات لونا تات لونا ما أقولش تك لونا تك لا كده دخلت ورا خالص وبلسانك وقربت من مخرج الكاف فبالتالي عملت ايه عملتها كده شوف الكاف وكأنك تقول تكلون الكتاب ما تنفع خالص خلاص نكمل ان شاء الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر صبر ليه ما انت خلاص خلصت الصاد الباء بعديها مرققة نعم والراء مرققة أي نعم يبقى ايه بالصبر اه والصلاة ما تنفعش برضه مم.
والصلاة انت كده دخلت في ورش خد بالك اللام هنا ايه اللام مرققة عند حفص والصلاة وإنها لكبيرة برضه دخلت في ورش الراء هنا مفخمة عند حفص لكبيرة احنا عندنا عند حفص أي راء مفتوحة مضمومة مشددة بفتح مشددة بضم مفخمة قولا واحدا نعم.
أي راء ساكنة عند الإمام حفص برضه ساكنة قبلها فتحة وضم مفخمة على طول مفيش خلاف خلاص يبقى ناخد بالنا بقى يبقى مش لا كبيرة كبيرة لا كبيرة تمام وإنها لكبيرة إلا خلاص نكمل إن شاء الله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون كويس قوي انا اقول بس على خطأ منتشر برضو وانهم وانهم وانهم انا عملت ايه كده توليد.
جبت بعد الهاء او ولدت واو واو صغيره قوي هم ليه يا اخي كده بتعمل في نفسك كده ليه هم وانهم ليه اعمل الدفع دوت في الحركه فخلي الحركه يتول- يتولد عنها ايه حرف مد وانهم وانهم لا وطبعا اللي بيعمل ده عايز يعمل اداء كويس وجميل اه عايزين احنا الاداء جميل جدا عايزين صوته جميل جدا لكن عايزين ناخد بالنا من ان الاداء لا يؤثر على القراءه بتغيير في الحكم ولا باضافه للقران ولا بايه نقصان من القران يبقى نضبط الاصل عندنا ضبط القراءه اضبط بقى ادائك على ضبط الايه القراءه وصوتك الجميل يبقى انت كده ايه تسعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأن الأداء جاء في خدمة ال- القرآن نعم احسنت نعم لم ياتي في خدمه ايه اي شيء اخر نكمل بقى ان شاء الله بس خدوا بالكم بقى الذين يظنون خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا كتير من الناس بيفخم منهم بتاعت يظنون اه والله بص يقول لك ايه الذين يظنون انهم اسمعوا ولا لا يظنون طب خلاص ازاي يا شيخ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم شوف انا اعمل ايه بقى الذين يظن ظن ظنون اه خلاص طب ايه اصل انا عندي النون المشدده ديت نو- ايه عباره عن ايه عن نونان عن نونين النون الاولى ساكنه وفيها زمن الغنه خلاص النون الساكنه اللي فيها زمن الغنه ديت اللي ماشي فيها الغنه الزمن الطويل دي محتاجه هيت شفتين ابتسامه بسيطه قوي يظن وبعدين ياخد هيئه بقى الضم يظنون اه بس خلاص لكن هثبت هيئه بقى التفخيم مع الضم من الظاء للنون او ليه يظنون ما تنفعش هتاخد معاها الواو كمان لا خد بالك بالله عليك خلاص نكمل ان شاء الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين خد بالك عندنا متشابه هنا في الصفحة ديت ومالوش متشابه بما قبله هو أول يا بني إسرائيل ويا بني إسرائيل هلاقي هنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لحد هنا ده ثابت في الآيتين بعد كده وأوفوا بعهدي وفي الآية الأخيرة وأني وأني فضلتكم يبقى احنا ناخد بالنا بقى احنا قلنا لما يقابلنا متشابه بما قبله هنتكلم عليها برضو عندنا هنا قلنا اهبطوا وعديها ايه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو يعني دي متشابه بايه بآية في نفس الربع اللي هو ربع ايه ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما ما ينفعش اقول ربع ان الله لا يستحيي ما ينفعش ده سوء ادب ما ينفعش هتقول ربع إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها لازم تكمل المعنى ما ينفعش تقول تسمع تقول لك يقول لك إيه أنا في ربعي إن الله لا يستحيي ما تنفعش يا أخي تقول كده عيب يعني أدبا مع القرآن وتأدبا مع القرآن ومع كلام الرحمن آه الآية ديت هقول على خطأ واحد بس أو خطأين يا بني إيس لا مش أنت خليك بقى يس بقى كده ما ينفعش إيس لا يا بني إس إس أيوة مفيش عندي ياء تولد ليه ياء عشان السين الساكنة لا ما تستعجش لسين الساكنة بحرف مد كامل يا بني إسرا لا يا بني إسرا صح أنا ما عملت مجهود والله حتى العمل كده تعب نفسه وأني فضلتكم ما تنفعش ولا فضلتكم لا فخم الفاء واحنا قلنا كل آية هنلاقي فيها تفخيم وترخيص عشان كده مهم قوي معرفة التخليص فضة فضة فضة فضة بس بقى ما اسمحش حد من اخواننا يجيب قلب بعد الفاء يقول لك ايه واني فضلتكم دي بتسمعوها بالله عليكم والله بسمعها كتير جدا عايز يخلص الشيخ يقول لك ايه فضل هي فضل فضل تفضل صح مش انا بقول له تفضل يا شيخ اتفضل ولا بقول له اتفضل مش هيجي طبعا هيتفضل ازاي اذا يعني صيغه بهذه الصيغه مش هيجي ولا ايه نعم، يا- شيخ.
يا ابا طلحه نعم شوف لو قلت لك اتفضل حضرتك الالف ده هتقول مش منتشر عايز جداً.
ناجي.
نعم الالف ده منتشر جدا فعلا ايوه اضافه الف نكمل بقى ان شاء الله اخر ايه ونبتدي نرد على اتصالاتكم باذن الله تعالى ونسمعكم وبعد كده نسمع ضيوفنا ان شاء الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون بارك الله فيكم آه نعلق طيب على هعلق على خطأ واحد بس واخد اتصال معانا ان شاء الله آه واتقوا يوما لا تجزي تجزي كتير الناس بيضغط الجيم في ازاي تجزي تجزي تجزي صح ولا لا تجزي لا خد بالك لازم تقول ايه تجزي لا تجزي تجزي لازم تقلقل الجيم يا شيخ لان الجيم ساكنه وتخلصها من ازاي لان ازاي الانتقال من وسط اللسان الى آه، وسط اللسان مع ساف الحنك إلى طرف اللسان مع صفحة الثنايا آه ده ده ده لابد تجزي تجزي ما اقولش تجزي والأسهل إن أنا أعمل كده ما أخد الأستاذ عفاف السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف الحمد لله في نعم والله يا أستاذ ممكن عفاف أقرأ وبعدين غدا من تعمتي فكرة بعديها طيب اتفضلي أعوذ تقرأي معانا الكافرون ولا الورد لا لا الود إن شاء الله طيب اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها طب جميعا خدي بالك بس نظبط الاستعاذة الأول يا أستاذ عفاف أيوة أعوذي بالله ولا أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان لا مش أعوذي أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امم بسم الله الرحمن الرحيم امم قلنا اهبطوا منها جميعا لا مش قلنا اهبطوا الباء عندك ايه مضمومة الإيه آه فاهمة أيوه الباء لا البعلة كسرة تحتيها كسرة أيوه كسرة يبقى ايه قلنا قلنا اهبطوا اهدي منها دي جميعا بيطو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا تبع ولا تبعا فمن تبع هدايا لا الباء عليها ايه آه، التاء على فتحة لا التاء الباء الباء الباء كسرة تحتيها كسرة أيوة.
يبقى تبي يبقى انت عندك انت مش معترف بالكسرة ولا ايه يا استاذ عفاف أيوة.
الكسرة لابد ليها من اسقاط الفتح تبي تبي قلنا اهبي اهبطوا يبقى لابد من تحقيق الكسرة مم.
آه، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله فيك يا استاذ عفاف بس خدي بالك الغنى عندك بتقع ومحتاجة تتابعينها كتير قوي قوي طب عشان ان شاء الله تظبطي ممكن تتكلم وقت- آه، غدا انت عمي طيب طب نسمع الاستاذة غادة السلام عليكم
آه، السلام عليكم اه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا استاذة غادة
وال- والذين كفروا قفروا ليه بس نعم ما اقولش قفروا كفروا قول بسم الله بسم
طبعا اتصال طب تعود الاتصال بينا تاني استاذ عفاف والاستاذه غاده معانا الاستاذه الاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ أشرف في نعم والله يا استاذه الاء جزاك الله خير خير جزاكم ان شاء الله أقرأ تفضلي ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون بارك الله فيك استاذه الاء قبل ما اخد الاتصال ده انا بس كنت عايز اقترح على حضراتكم اقتراح ومشاهدينا الكرام معايا ولا مش معايا انتوا معايا ان شاء الله معايا آه، اقترح عليكم اقتراح بس و... و... وناخد عليه تصويت كده من خلال حتى رسائل SMS و... و... ونشوف ردود افعالكم عليه ايه انا شايف ان احنا بناخد وقت كبير جدا من الساعه بتاعه الحلقه في التعليق على الاخطاء بتاعه الوجه بالكامل وما بنوفيش الوجه حتى حقه فاحنا لو خدنا في فتره المراجعه نصف وجه هل ده هيبقى صعب ولا يعني انا مش عارف انا بفكر كتير قوي في المساله ديت ان احنا ناخد نص نصف وجه يبقى معانا في الحلقه نعلق على ال- الاخطاء ونتكلم على الوقوفات اللي فيه ونتكلم عن المكتشفات بتاعته مع ما قبله آه، آه، مش عارف يعني انتظر آه، تعليقات حضراتكم من خلال رسائل ال SMS والحلقه القادمه ان شاء الله نشوف ردود افعالكم ومن خلالها يا نكمل كده يا اما ناخد نصف الوجه باذن الله تعالى آه، معانا الاستاذه رجاء السلام عليكم
السلام ورحمة الله
اتفضلي يا حضرتك السلام ورحمة الله اتفضلي يا حاجه رجاء أهلا حاضر آه. حاضر دي واحد عشان أنا عجوزة بس شوية ربنا يبارك في عمرك الله يخليك الآية 39 يا شيخ أيوة، اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم انت عارفه وإياي حاجه رجاء فارهبون انت قراءتك مش ممتازه بس يعني انت نعم.
بتقرا احسن مني نعم.
ربنا يحفظك ويبارك في عمرك قراءتك ممتازه الله يرضى عليك الله ب- يرضى ب- عليك الله يكرمك بس هقول لك على بس حاجه كده عدت كده صغيره ايوه هتبقى لها مني قوي صلي على النبي طيب الف صلاه على الحبيب بصي ايوه اوفي بعهدكم ما قلتش اوفي لكن قراءتك ممتازه هي دي بس اللي انا خدتها دلوقتي واوفوا بعهدي بقى يلا
مفيش و- واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم طب بصي مظبوطة اسمعي كده ناخدها بسرعه شويه اوفي بعهدكم اوفي بعهدكم اصل حضرتك بتقول ايه اوفي عايزين نشيل الاي دي اوفي بي آه، طيب حاضر مم.
اوفي بعهدكم ممتاز اوفي بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلته وآمنوا بما أنزلت مصدق مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإيايا
وإياي فاتقون بارك الله فيكي بصي حاجة رجاء نعم انت ممتازة والله بس انا عايز اطلب منك طلب اتفضل ويا ريت يعني تجيبي لي فيه يعني انك اتفضل تدعي لي كتير ان شاء الله وتدعي لكل عاملين بقناة الرحمة الله يرضى عليكم جميعا ربنا بس يحفظك انا عندي يعني طلب صغير كده اتفضلي يا خلوا أم.
هذا البرنامج كتير كتير صدقني
الايه الوقت بتاع البرنامج الوقت ايوه يزيد يعني أي- لا يعني انا عايز هيبقى اكتر من هذا ان شاء الله لا، نبلغ كتير الاداره ان عايزة شاء الله تعرف.
يعني نعم بدري ولا بدري ولا يزيد لا لا الزمن يزيد الوقت الوقت يزيد بدل الوقت.
ساعه يبقى اكتر من ساعه يعني ايوه طيب ان شاء الله نوصل اقتراحك ان شاء الله يا امي الى قناه ال- الى اداره القناه ان شاء الله ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب معانا ام معاذ السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ اشرف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء خيرا جزاكم ان شاء الله والعاملين على قناه الرحمه امين يا رب العالمين يبارك امين, فيكم جميعا يا رب آمين يا رب امين ابدا منين يا شيخ ان شاء الله آه، ابدأي بقى ولا تلبسوا الحق بالباطل
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا طب خدي الحق.
بالك بس اسمعيني يا ام معاذ بقى عشان ما آه.
نزعلش من بعض إيه؟
ما نزعلش من بعض بقى طيب حاضر هي الحقة م?
ولا الحق الحاء ولا الحاء لا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا يلا
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون مم.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين تمام
أتأمرون, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب طب ما انت قلتي ايه وتنسون يبقى وانتم برضو زيها
وتنسون أنفسكم وأنتم لا وانتم زيها بالظبط وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة خدي بالك وإن واستعينوا اسمعيني بس نعم هي واستعينوا بالصبر ولا واستعينوا بالصبر مش في واو عندنا نعم ايوه نجيب الواو بقى يلا
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة خدي بالك الالف إلا- برضه هي نعم.
وانها لكبيره ولا انها يبقى الالفات دي ناخد بالنا منها يا ام معاذ حاضر حاضر مم.
حاضر و- وانها وإنها لا لكبيرة لسه وانها لكبيره الا على الخاشعين
وإنها لكبيرة لسه ما احنا مش نعم.
هنسيب حضرتك إلا لما تقوليها صح طيب حضرتك حاضر.
بصي بقى و... تقولي معايا زي ما هقول بالظبط طيب وانها وإنها وانها وإنها وانها لكبيره وإنها لكبيرة لا برضو اختلفتي بالمد وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة ممتاز نقولها بقى تاني وإنها لكبيرة ممتاز إلا على الخاشعين بارك الله فيكي أم معاذ انت ممتازة والله كمان ربنا يجازيك خير الجزاء لو سمحت يا شيخ ربنا يحفظك اتفضلي لو سمحت ربنا يكرمك عايزين نص ال- الوجه عشان تشرحوا لنا يعني نستفيد أكتر إن شاء الله نصف الوجه آه، ربنا يكرمك يا رب طيب أول, أول, أول اقتراح بنصف الوجه ويجعلك في يجعله في ميزان حسناتك يا رب آمين يا رب العالمين وإياكم إن شاء الله جزاكم الله خير الجزاء جميعا ربنا يحفظكم إن شاء الله هو احنا أنا بس عايز أقول إن احنا مش يعني آه، مش المهم إن احنا يعني ن- ن- نجري ون و- و- و- ونخلص آه، ختمة ولا نبطأ لكن هو المقصود ان احنا نتعلم ودي اصلا هدفنا من البرنامج هو تعليم الناس كيفية قراءة القرآن بشكل صحيح ناخد الحاجة ام احمد وبعد كده نسمع بقى ضيوفنا ان شاء الله احسن هيناموا مننا اهو حاجة ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك ازيك يا شيخ أشرف الله يحفظك يا ام احمد احنا المفروض البرنامج يبقى قد, قد ده مرتين يعني ساعتين اه طب ربنا يسامحك طب احنا هنتعب كده يا دوب والله وعشان ما نسهرش بس كمان آه، آه، لا، إحنا- اخواننا اللي بيساعدونا يعني احنا معاكم للصبح ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا ام أحمد.
الله يكرمك الله يكرمك بسم الله الرحمن طب نص الوجه كويس يا الرحيم. اه نص الوجه يا دوب نص الوجه اه طيب بإذن الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ولا هم ينصرون بارك الله فيك ممتازة يا أم أحمد كل مشاهدينا الكرام اللي اتصلوا علينا بصراحة ممتازين صح؟
نعم انا هقول لك مثلا خطا ما وقعش فيه ام احمد ولا يعني حد من اللي اتصل علينا ولاهم برضو برضو دي من اللهجات اللي موجوده ولاهم هي ولاهم صح نسمع بقى الشيخ عيد ياخد نصف الوجه والى قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين ويكمل بعديه آه ان شاء الله ابو طلحه الى اخر الوجه باذن الله تعالى اتفضل الشيخ عيد مشكورا ماجورا جزاك الله خير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بارك الله فيك يا شيخ عيد ابو طلحه جاهز يا ابا طلحه الله يحفظك شيخ اشرف الله يحفظك ان شاء الله اكمل ان شاء الله باقي الوجه وبعد كده انا هقرا سوره الكافرون باذن الله تعالى وبعد كده ناخد اتصالكم على طول ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل
واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تاني يا شيخ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون بارك الله فيك يا ابا طلحه انت والشيخ جيد يعني ربنا يحفظك ان شاء الله ربنا يحفظك ان شاء الله اقرا بقى بسرعه كده الكافرون ورددوا ورايا برضو بلاش انتوا بقى هم يرددوا ورايا مشاهدينا الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بارك الله فيكم جميعا معنا الأستاذة أمل من الإمارات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه أيوة يا شيخ آه، ممكن أسأل أول سؤال تفضلي
آه ف- آه، يعني في سورة الكافرون عبدتم الدال والتاء مم.
آه، بتنطق إزاي الأول عبدتم إضغام الدال تضغم في التاء إضغام متجانسين صغير دال ساكنة عبد وتاء متحركة والدال الساكنة بتاتي مع التاء زي عدتم اه تمام يعني بننطق الدال والتاء ايوه إد- لا بنطق تائين تاء مشدده اقول ايه عدتم ولا عدتم جبت عدتم.
تائين كده قلت ع- جبت تاء بس الدال خلاص انت- انتهت آه.
وضغمت خلاص دخلت في في في التاء يعني هنا ما برضو.
بتنطقش الدال هنا اه لا لا دال لا هي التاء بس عدتم عبدتم تمام اه طيب وسؤال تاني بس تفضلي آه، ولا الضالين امين آه، اللي هي قصدي قبل ولا الضالين نعم.
هي اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لازم كلها على بعضها آه من اول اهدنا لا من اول آم، غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اول بقى صراط الذي صراط الذين انعمت عليهم اه صح؟ اه آه.
موصولة هو ال- ال- الأولى وصلها لكن في واحد صاحب نفس قصير ي- يبقى محتاج ان هو ايه يقف ي- يقول صراط الذين أنعمت عليهم و- ويبدأ بعد كده غير الموضوع لكن الأصل ان هو لا تفصل لكن احنا بنقول لقصير النفس اللي هو لا يستطيع ان هو يصل آه.
الآية حتى لا يقف في موضع يخل بالمعنى طب عندي رجاء بقى عشان انا بحب قناه الرحمه جدا ممكن حضرتك تدعي لي و... والأس- اللي هي رجاء اللي اتصلت الحاجه رجاء اثرت فيا جدا ممكن هي كمان تدعي لي ان شاء الله اكيد بتسمع حضرتك دلوقتي ان شاء الله وتدعي لحضرتك وتدعينا معاكي ان شاء الله ويعني آه، يعني نسال الله العظيم والرش العظيم ان نكون جميعا من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته يا رب وادعي لي ان ربنا يهديني ويشفيني آه، ربنا يصلح حالك ويهديك ويشفيك ان شاء الله ماشي، بفضله هقرأ.
تفضلي ان شاء الله الكافرون اه الكافي تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بارك الله فيك يا استاذه امل استاذه امل أم- نعم.
معايا حضرتك اه معاك حضرتك حافظه من كام من القران
هو حافظ قد ايه يعني؟
اه اه انا كو- جزء ال 30 نعم الجزء ال 30 طيب ما تبداي معانا بقى احنا بادئين يعني بشكل ما انا بسيط اهو عايز احفظ سوره البقره جدا يعني مش
طب حضرتك تبداي معانا يعني طب دي معاك.
دعوه بقى لحضرتك والمشاهدين الكرام اللي حاسس بصعوبه يجتهد والله مع الاستعانه بالله هتلاقي الامر سهل جدا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربنا يحفظنا واياكم ان شاء الله واجعلنا واياكم من حفظه الكتابه استاذ محمد معانا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أشرف انت فين يا شيخ محمد الحمد لله يا شيخ محمد
أنا محمد فاكرني؟
آه، فكرني عمال انده عليك من الصبح اهو ماشي ماشي ينفع أقرأ الكافرون؟
ها ينفع أقرأ الكافرون؟
إيه، ينفع تقرا الكافرون تفضل ماشي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين ولا انتم عابدون بقى
نعم تف- ولا انتم ع... فاضل واحده
ماشي شيخ ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين كده افتكرتك بقى يا شيخ محمد انت اللي وانت بتقرا كده بتبعد عن السماعه بتروح كده وتيجي فالصوت بايه يعني عايزك تثبت كده ال- الصوت في جهه الايه ال- الم- ال- الميكروفون بتاع ال- التليفون بارك الله فيك يا محمد وسعيد بيك طبعا كتير من الناس بت... طب ناخد اخر اتصال وبعدين نعلق على تعليق مثلا ابو رقيه من السعوديه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا ابا رقيه
بارك الله فيك أنا كنت عايز أقرأ ال- الوجه الأول من البقرة الوجه اللي كنت تقرأونه أه تقرا معنا يعني في الورد
أيوة إن شاء الله طب اتفضل من أول فين حضرتك أه ابدا حضرتك بقى اتامرون الناس بالبر
مش أنا ب- عندي وجع شوية في القراءة بس سامحني براحتك خالص ان شاء الله آه، كرمك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكثيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون انت ممتاز يا ابا رقيه بني يا أبا رقية.
إسرائيل اذكروا نعمتي أبو رقية انطلق.
التي أنعمت عليكم
بارك الله فيك يا يا يا ابو رقيه ربنا يبارك فيك قراءتك ممتازه ربنا يحفظك عنده اداء كمان جميل كده وروح في القراءه ربنا يحفظك يا ابا رقيه وطبعا كل اللي اتصل علينا النهارده كان بصراحه كانت حلقه كده يعني جميله وفي استجابه حتى في الرد لما تيجي تعلق على رد تلاقي في استجابه من المشاهدين الكرام انا كنت بس هتكلم على في ناس بتلخبط في آه، سوره الكافرون آه، لا اعبد لا اعبد طب يعني هرتبهم ازاي عندهم ازاي بص حضرتك كده خد بالك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد خلاص كده هنعيد تاني الأولى ولا أنتم ع... ولا آه... آه، ولا أنا عابد ما عبدتم أول ما الاقي عندي عبدتم والإدغام ده يبقى فاضل لي واحدة بس هم كلهم أربعة خلاص يبقى أنا هعد أربعة أو أول ما الاقي عبدتم ودي تالت واحدة هبتدي إيه يبقى فاضل لي واحدة بس وبعد كده أختم الصورة بإذن الله تعالى صح كده رابع واحد رابع واحدة رابع ايه اه اه اللي هي الرابعة وبعد كده اختم الايه آه، الصورة آه نختم الحلقة ليه ما احنا قاعدين معاكم ان شاء الله يعني مشاهدينا الكرام اكيد قاعدين مو- يعني مش عايزين ن- نختم الحلقه صح ولا ايه أكيد طبعا ولا عايزين يناموا محدش ينام قبل ما يصلي ان شاء الله يصلي كده ويدعي لنا باذن الله تعالى يصلي قيام ليل آه، ويدعي لينا ولقناه الرحمه ولضيوفنا ولمشاهدينا الكرام ان شاء الله بان نكون جميعا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم بارك لنا في القران العظيم اللهم بارك لنا في القران العظيم اللهم بارك لنا في القران العظيم هنتظر آه، رسائل حضراتكم ل آه، آه، كاستفتاء نشوف آه، إذا كنتوا آه، اجتمعتوا على آه، نصف الوجه آه، ح- هناخد نص- ح- ح- هناخد نصف الوجه بإذن الله تعالى هيبقى معانا في كل حلقة ولو اتفقتم على الوجه كاملا هناخد الوجه كاملا بإذن الله تعالى واحنا زي ما قلت لكم الأصل عندنا هو التعليم إن شاء الله قيد نصف ال- تؤيد نصف الوجه إن شاء الله.
الش- آه، أبو طلحة بيؤيد جزاك نصف الله الوجه خير.
شيخ عيد نصف الوجه إن شاء نصف الوجه بسم الله ما شاء الله يعني ده احنا كده شكلنا كده يعني خدنا يعني سيروا تصويت.
على سيروا على سير اضعافكم يعني أحسنت وعشان نستفاد من حضرتك اكتر ان شاء الله الله يحفظكم ربنا يعلمنا واياكم ان شاء الله في نهايه الحلقه بشكر ضيوف الاستوديو الشيخ عيد احمد جزاك الله خيرا جزاك ونورتنا الله خيرا.
آه، الشيخ ابو طلحه جزاك الله خيرا ونورتنا آه، قبل ما اختم الحلقه نهائيا ان شاء الله يوم السبت صباحا الحلقه او الجزء الثاني من الكلام على الاجازات وما يحدث في الاجازات الاجازات ما لها وما عليها اجازات القران في كلام كتير قوي على الاجازات الحلقه الاولى بفضل الله تعالى سابت ردود فعل طيبه جدا والحلقة الثانية هنكمل فيها الكلام على الإجازات تابعونا إن شاء الله أه بشكر ضيوف الاستوديو باسمكم وكما أشكر جميع القائمين على قناة الرحمة باسمكم أيضا جزاهم الله عنا خير الجزاء وخصوصا بني فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي وعلى رأسهم المخرج الأستاذ ياسر عامر هو ليس أخي لكن هو تشابه أسماء وفريق العمل معه جزاهم الله عنا خير الجزاء آه كما أشكر كل من اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين ألقاكم على خير حال ألقاكم على مائدة القرآن آه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارتقب بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة